كيف نستعد بالقرآن قبل دخول رمضان كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا قبل دخول رمضان ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد احبتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حالكم مع القرآن كيف حال قلوبكم مع الله ماذا فعل القرآن في قلوبكم إخوتي مهما كان خبث القلب ونجاسته فالقرآن يؤثر فيه قال مالك بن دينار أبو يحيى يا أهل القرآن لا يمنعنكم خبث قلوبكم أن يزرع فيها القرآن خيرا فإن الحبة تكون في الحش الحبة تكون في البراز في النجاسة في الحش في الحمام أعزكم الله فإن الحبة تكون في الحش فلا يمنعها خبث مكانها أن تنبت خضراء زاهية القرآن يزرع الخير في القلوب اللهم ازرع في قلوبنا خيرا اللهم ازرع به في قلوبنا خيرا القرآن هذا الزمان القرآن أقام الله جل جلاله الحجة على العالمين بالقرآن النهارده القرآن ما عادش زي زمان مصحف بيطبع في الشمرلي بيطبع في مصر بيطبع في السعودية لا لا لا لا ده بقى القرآن النهاردة عايز تقرأ في مصحف صغير تفضل مصحف كبير أكبر أكبر وأكبر عايز تسمع تسمع من مين من ده ولا من ده ولا من ده عايز تشوف عايز بالليل ولا بالنهار في العربية ولا على العجلة وانت قاعد ولا وانت ماشي ولا وانت واقف وانت راقد ولا وانت نايم ولا في الشغل ولا في البيت ولا في الشارع كل ده بقى متاح تسمع تقرا تشوف في اي وقت وفي اي مكان في العالم في اي زمان اقام الله الحجه ماذا تريد بقي فقط ان تسمع ان تسمع نسمع طب اسمع كده ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفره إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم لقالوا لولا فصلت آياته وعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله الله الله شوف عظمة القرآن سمو معانيه وفخامة أسلوبه أعجمي وعربي ها شوف ربنا شوف ربنا يقول إيه قل هو للذين آمنوا هدى لا قولها كده وشفاء اه والله اه والله يا اخوه الله لا يجرب ما ينفعش تدخل على ربنا وتقول طبعا ما جرب ما ينفعش تاخد القرآن وتقول طب ما اجرب اشوف وانه لكتاب اه تجرب مين يا عم اطلع بره والذين لا يؤمنون ها في اذانهم وقر ايه اللي انتوا بتسمعوه ده ايه اللي انتوا بتعملوه ده ازاي في اذانهم وقر وهو عليهم آه. هي دي عزه القران انه يبقى هدى وشفاء ووقر وعمى هو هو قرآن شوف عزة القرآن وعظمة القرآن شوف سمو المعاني الله وهو عليهم عمى فخامة فخامة في الكلام سبحان الله العظيم حاجة تذهل حاجة تذهل شوف لما ربنا أول آية سمعناها من الشيخ محمد وبيقول إيه إن ربك لذو مغفرة ذو صاحب تفيد الملكية ذو مغفرة وذو ع- وذو عقاب أليم الاتنين مع بعض مع بعض برضو عشان هدى وشفاء ووقر وعامة مغفرة وعقاب أليم من عظمة القرآن وسطية منهجه شمول أحكامه ولكن في زماننا العجيب زماننا ال ال ال الوحش ده فساد الأذواق من عزة القرآن إن ما يوصلش إلا القلب سليم هقول لك دلوقتي كيفية التأثر بالقرآن في الحلقات دي إن شاء الله كيفية التأثر بالقرآن فبنقول دايما إيه ربنا قال لا يمسه إلا المطهرون فكما أن ظاهر القرآن محروس لا يمسه إلا بدن طاهر جلد طاهر فكذلك معاني القرآن وعظمة القرآن محروسة لا تدخل إلا قلبا طاهرا لا تمس إلا قلبا طاهرا اسمع كده وإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا شفت ازاي القرآن عزة القرآن هي دي بقى انك انت القرآن ده قال سبحانه وتعالى واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبينها الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قل لي الحمد لله انا مؤمن بالآخرة افكرك بكلمة الحسن البصري ها إذا سئل أحدهم أمؤمن أنت بيوم الحساب يقول بلى وكذب ورب الكعبة إنما دين أحدهم لعقة على لسانه إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب قال نعم وكذب ورب الكعبة هي لعبة مؤمن أنت بيوم الحساب يعني بتعمل يوم الحساب قولي لما افتح قبرك النهاردة ألاقي فيه إيه ها ألاقي فيه كم جزء كم ختمة ألاقي فيه كم ركعة كم سجدة ألاقي فيه كم تسبيحة كم تهليلة ألاقي في قبرك إيه قبرك لما افتحه النهاردة ألاقي فيه إيه لو جسمت أعمالك أترى جليسك أبيض أم أسود وأرجو ألا تغتر بصور الأعمال وإنما بالمقبول منها
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا هكذا القرآن عظمة وعزة لن تناله إلا إذا فتح الله له قلبك فإنما مفاتيح القلوب بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفيه آذانهم واقر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لذلك من عظمة القرآن سمو معانيه وفخامة أسلوبه وسطية منهجه شمول أحكامه قوة تأثيره استقامة أهدافه ونبلها ستة الهيبة القرآن ده له هيبة بيحكي أحد الأئمة إنه كان مسافر على سفينة وكان بيخطب الجمعة وكان في مجموعة من الكفار على السفينة دي فبعد الخطبه قالوا له يعني احنا فاهمين كلامك بيخطب بالانجليزي قال بس الكلام اللي انت قلته بالعربي اللي هو القران بقى له تاثير اكتر من كل كلامك ده حاجه غير اللي انت بتقوله انت كنت بتقول ايه غير كان في حاجه جديده له هيبة هيبة هيبة وحرمة أوجدها الله في قلب كل من سمعه وقرأه من الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم ومن الجماد والحيوان بل من الجماد والحيوان إذا الواحد مر بجبل وقرأ قرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو بتشوف كنت تشوفه خاشع متصدع من خشية الله لو بتشوف
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا لتأثرت بكلام ربنا سبحان الله العظيم من عظمة هذا القرآن الشرف الحاصل لكل من آمن به واستجاب له شرف عارف الواحد لما يبقى والله أنا لاحظتها على فكرة أنا بحب أسمع قرآن بحب أسمعه بحب أسمعه بحب أسمع الأصوات الحلوة زينوا القرآن بأصواتكم مش ربنا أكرمنا بالشيخين النهاردة فضيلة الشيخ صلاح السوهاجي وفضيلة الشيخ محمد حسن الصعيدي ربنا يكرمهم أصوات حلوة وجميلة لكن أنا مدمن قرآن فلما أشوف حد صوته حلو أنا بحب أسمع أحيانا بقوا ابتلى بحد صوته حلو بس مش ملتزم يعني شوية في انحرافات ومع ذلك تلاقيه معتز بنفسه جدا وعامل كده ايه قرآن هو ده القرآن فعلا يغر حملة القرآن دول إلا من رحم الله تلاقيه معجب بنفسه كده مغرور شايف نفسه و يا عم القرآن بيكسر يا عم مش بي لكن هو ده الشرف شرف القرآن لحملته أي حد يحمل القرآن يحصل له نوع من أنواع الشرف اللي يجعله يتيه اللي ربنا يكرمه بقى يبدأ يك القرآن يكسر فيه غروره وعجبه ويجعل خضوعه وذله بالقرآن لله أما الآخر عشان كده جاء الحديث يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين هم أهله يبقى في أهل القرآن ومش أهله يعني حملت القرآن حفظت القرآن تلا تلاة القرآن اللي بيتلوا القرآن بس مش أهله يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله الذين هم أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يبقى دول اللي هم أهله من عظمة القرآن غلبت إعجازه التي أعيت الكافرين عن الإتيان بمثله ربنا سبحانه وتعالى تع- تحدى أن يأتوا بمثله كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إن كان له مثل أن يأتوا بمثل هذا القرآن مش بالقرآن ها بمثل إن كان له مثل بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم بعد كده تحداهم بصورة ولم يأتي أحد بكلمة مثل كلمات القرآن القرآن ده أقوم يهدي للتي هي أقوم قول يا عم شيخ
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله يفتح عليك أحسنت مش القرآن يهدي لطريق قيم لا يهدي للتي هي أقوم أفعل تفضيل أقوم الطرق أقوم الأخلاق أقوم الأعمال أقوم الهدايات أقوم الأنوار أقوم الإقامات أقوم شيء ال- القرآن يهدي إليه يهدي سبحان الله العظيم شوف هذه الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عشان احنا طالبين إنك تحس فإنما يهدي من استسلم له استسلم للقرآن بقى سلم نفسك للقرآن كما الميت بين يدي مغسله سلم نفسك للقرآن وخلي القرآن حياتك عايزك تسأل النهاردة يا عم الشيخ سيد أما تسأل النهاردة ما هو القرآن في حياتك القرآن حياتي حاج عماد ما هو القرآن في حياتك حياتي بس اوعى يا عم بدري القرآن يكذبك اوعى تقول القرآن هو حياتي فيقول الله كذب عبدي حياة امراته بيقول لها يا حياتي حياة فلوسه بينكب عليها ليل ونهار حياة ولاده حياته شغله حياته نفسه حياته شهواته حين تقول القرآن هو حياتي حكم القرآن في حياتك واستسلم له ليحكمك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
كيف نستعد بالقرآن قبل دخول رمضان كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا قبل دخول رمضان ألف لام را كتاب